الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأحبابي في الله من يعني من فترة كده كنت في زيارة لمستشفى الحروق ويعني رأيت أحد المرضى الله يرحمه يعني جايب حرق فوق ال 95% وظل يومين بيرتجف وبينتفض إحساس صعب قوي يا جماعة إنك أنت تشوف إنسان انسان يعني معلش اللفظ ممكن يبقى صعب شوية انما انسان مسلوخ انسان لحمه عامل زي الجيلي يعني احد حالات مستشفى الحروق كانت واحد الحرق اثر فيه لدرجة ان ودنه وقعت ودنه وقعت يعني رأسه اصبحت بلا اذن يعني من الحالات اللي كانت في مستشفى الحروق يعني يوما ما يعني كانت فتاة يعني عشان اللي بتحبه ومش عارف ايه ولعت في نفسها في الاخر النار مسكت فيها من فوق النار لما بتمسك في الانسان ربنا يحفظنا بيبقى السبب الاساسي للموت هو الالم بتاع الحرق وبعد كده الدخان بتاع النار مش النار نفسها بيحرق الجهاز التنفسي ولما واحدة بتولع في نفسها بيبدأ الحرق يمسك من اول الرأس والصدر يعني بياخد الجسد من فوق يعني اللي هي ابرز ملامح الجمال اصلا عند هذه الفتاة سبحان الله العظيم يعني عايز اقول ايه عايز اقول اذا كانت دي نار الدنيا يا جماعة اذا كان ده نار الدنيا اذا كان اللي عمل كده في البني ادمين نار الدنيا امال نار الاخرة عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام اخبر الصحابه رضوان الله عليهم ان نار الاخره بتضاعف اضعاف مضاعفه فوق قدر نار الدنيا قالوا له يا رسول الله ان كانت لكافيه هي نار الدنيا قليله هو يا رسول الله هو صعق كهربائي واحد يعمل حرق في جسم الانسان ده واحد اتبطرت اطرافه الاربعه بسبب كهرباء جت من السناره الكهرباء اللي هو بيصطاد بيها هو يعني في ثانيه هو النار بتاعت الدنيا دي قليله يا رسول الله هي النار بتاعت معاشنا دي قليله يا رسول الله الله ان كانت لكافية اخواني واحبابي في الله في عصر الجرأة على الله في العصر اللي ساد فيه الفجور والتبرج والعري والربا والزنا والعلمانية والجرأة على شرع الله والجبروت من الحكام الظلمة في العصر اللي ساد فيه الشبهات والافتراءات على النبي والسنة والشريعة في العصر اللي حتى اصبح كثير ممن يرتدون المساجد تلاقيه قاعد قدامك في الدرس وبيستهين انه بيقع في العادة السرية كل يوم او كل اسبوع قاعد قدامك وبيستهين انه على علاقة محرمة بيدخل الجامع وبيستهين ان هو مش عارف يغض بصره عن الحرام رايح او جاي او هو قاعد على شبكة النت في ذلك العصر يا اخواني في الله ايه اللي حصل يا جماعة ايه اللي حصل هي النار اتطفت يا جماعة هي النار اتطفت النار امر واقع جهنم امر واقع وسبب دخول جهنم هو المعاصي ولا احنا خلاص نسينا ان وان عذابي هو العذاب العذاب الشديد عايزين نتكلم عن ايه النهاردة عايزين نتكلم عن صدقني ما تستحملش عن عذاب النار يا جماعة عايزين نتكلم عن جهنم حاجة غريبة هو معقولة هو لسه بعد 25 يناير وبعد 30 6 وبعد الاحداث دي هو لسه في ناس بتتكلم عن النار هو ينفع نتكلم عن النار هي النار اتطفت يا جماعة ربع القرآن بيتكلم عن الدار الاخرة ازاي ما نتكلمش عنها ازاي يبقى الكلام عن النار تشدد وربنا في كل سورة تكلم عنها وربنا من اول سورة البقرة يتكلم عن النار ازاي يبقى الكلام عن النار تشدد النار امر واقع هي النار اتطفت هو احنا مش هنعرض عليها في يوم من الايام هو ربنا سبحانه وتعالى مش قال وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية الملتزمين والملتزمات اللي قعدوا بيستهينوا بمعاصي ربنا عادي ده انا بتفرج على المقطع ده هو بيقدم واحدة متبرجة يا سيدي بس بعرف الاخبار طب ده في معازف محرمة يا سيدي بشوف الدنيا وصلت لايه طب انت بتقعدي بتتكلمي في الكليه او في الشغل بتاعك بصوره فيها اختلاط الدنيا الدنيا اتغيرت طب انت معاصي السر اللي في حياتك وعدم اطلاق البصر الاستهانه بالطاعات الاستهانه بالمعاصي يا اخوانا عايزين زلزال دار اخره مره تانية يهز قلوبنا عايزين نرجع تاني نتضلع من الكلام عن الجنه والنار لما حنظله في صحيح مسلم قال اننا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين الصحابة تربوا كده لو احنا عايزين نتربى زي ما الصحابة تربوا لازم يا جماعة لازم نسمع عن النار ولازم نسمع عن الدار الآخرة عايز اتكلم عن النار هتكلم عن النار ليه هتكلم عن النار لان النار علاج هو بلال استحمل الكوي بالنار غير لانه خايف من نار الاخره هو خباب استحمل ان السيف المحمي بالنار يتحط على راسه ويسقط مخشيا عليه ويقوم يكمل ويطلع ليلتها يعلم الصحابه القران اللي النبي عليه الصلاه والسلام علمه علمه له غير لانه خايف من نار الاخره النار هلاك لو مريض راح لطبيب قال له لو سمحت يا دكتور انا عايزك تعالجني بالعسل وكان المريض ده علاجه لازم يبقى مر الدكتور ما ينفعش يكتب له حاجه مسكرة لازم يستحمل الدواء المر حتى لو السماع عن النار شيء بيؤلم القلب وشيء بيفزع القلب ولكن علاج يا جماعة ولكن علاج بالنسبة لنا في عصر الجرأة على الله يا الله في عصر الربا والرشوة والمخدرات والفجور والعري في عصر الجرأة على الله في عصر الشبهات على دين الله من علمانيين لا يرقبوا في دين الله إلا ولا ذمة عايزين نرجع تاني نفتكر ان في دار اخره ونفتكر نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم بس استنى وان عذابي هو العذاب الاليم نبئ عبادي امر من ربنا ان احنا نتكلم عن النار عبادة من العبادات ان احنا نذكر الناس بالنار عبودية من عبوديات الدين ان احنا نتكلم عن النار ولو كره العلمانيون ولو كره اعداء دين الله ولو كره الكارهون لان يعود الناس الى دين الله صدقني ما تستحملش صدقني ما تستحملش محدش فينا يقدر يستحمل جهنم محدش فينا يقدر يستحمل غمسة واحدة في جهنم مسة واحدة في جهنم والعياذ بالله مسة يعني مجرد ان ان تمس انسان ممكن يحصل له ايه هنتكلم ممكن يحصل له ايه ولكن انا عايز اقول لكم القضيه الاساسيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها الليله يا اخواني ويا اخواتي القضيه الاساسيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها الليله ان النار مش حريقه النار ما هياش حريقه وعذاب الوحيد اللي فيها عذاب الحرق النار دي فيها انواع عذاب كتير قوي متنوعه ومتعدده ولو قعدنا نتكلم سنه عن انواع عذاب النار لا يكفي ان احنا نتكلم عن عذاب النار عايزين نركز مع بعض ونبدا نتخيل مع بعض عذاب النار والعياذ بالله انا الوقت بخليك تتخيل انك انت ممكن تدخلها عشان بكره ما تدخلهاش انا بكلمك عنها النهارده عشان بكره ما تشوفهاش يا اخوانا لازم نيقن في الكلام عن النار ونيقن ان كل كلمه هقولها الليله من كلام رب الارباب او كلام سنه الحبيب عليه الصلاه والسلام انما هي امر واقع قال تعالى اعدت للكافرين طب يا رب انت بتخوفنا منها ليه لما هي للكافرين ما هو العصاة كمان ممكن يدخلوا فيها واعدت يعني الكلام اللي بنقوله دلوقتي يا جماعة كلام خلاص امر واقع كلام موجود كلام خلصان كلام النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة سمعوا صوت الصحابة فزعوا في ايه قال لهم هذا صوت حجر القي من شفير جهنم منذ سبعين عاما لم يصل الى قاعها الا الان لو جبت حجر كبير جدا ورميته من فوق برج الف دور هيوصل بعد ثانيتين ثلاث ثواني اربع ثواني يبقى تخيلوا الحجر اللي قعد سبعين سنة يبقى جهنم عمقها قد ايه لما تسمع الكلام ده وتتخيله وبعد كده تسمع قولي لا لأملأن جهنم الله اكبر طب انت تؤمن منين انك ما تبقاش جزء من الاجزاء اللي هتملى جهنم لما تسمع الكلام ده تقول هو ربنا سمع الصحابة صوت عذاب النار ليه عشان ربنا يوعظهم طب هو الحجر بيترمي في النار ليه عشان وقودها الناس والحجارة يعني ربنا سمع الصحابة صوت عذاب النار وهو يعد كأن ربنا بيقول لنا فوقهم جهنم بتعد وانتوا غافلين فوق يا كل عاصي فوق يا كل متبرجة فوق يا كل متكاسل عن الطاعة فوق يا كل مستهين بحدود الله فوق يا كل متجرئ على الله جهنم بتعد واحنا غافلين جهنم الله سمعنا صوت اعدادها واحنا للأسف يا اخواني لا نستعد لهذا الموقف انواع عذاب النار اول نوع من انواع عذاب النار عايز اتكلم عنه وانا عايز اتكلم من قلبي يا جماعه ادي الورق اهو وادي الدرس اهو وادي الكلام اهو تعالوا نتكلم عن النار من قلبنا تعالوا نبكي على نفسنا شوية تعالوا نتكلم عن العذاب اللي بينتظرنا لو ما تبناش الى الله تعالوا بنتكلم عن عذاب الحريق اللي بينتظر كل واحد مننا وكل واحدة مننا لو ربنا ما تبش عليه لو ربنا ما غفرلوش ذنوبه لو ربنا ما ثبتوش على الطاعة لو ربنا ما هداش قلبه لو ما استقمتش لو ما سبتيش المعاصي اللي انت بتعمليها لو ما تبتش الى الله لو ما رضتش ربنا اللي انا بتكلم عنه ده ممكن ممكن في يوم من الايام يبقى الواقع بتاعك اول نوع من انواع العذاب عذاب التنفس عذاب التنفس يعني ما انا بقول لكم يا جماعه انتوا ممكن تلاقوا العذاب رقم 10 هو عذاب الحريق والالم بتاع الحريق ممكن تلاقوا العذاب رقم 20 ده في انواع عذاب ممكن ما تخطرلناش على بال عذاب التنفس يعني عذاب عدم القدره على التنفس قال تعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها من ايه من غم اعيدوا فيها الغم هو عدم القدره على التنفس كانهم في زنازين جهنم مش عارفين يتنفسوا ده ده نوع من انواع العذاب من ضمن انواع عذاب النار عذاب الشمول يعني ايه عذاب الشمول يعني العاصي كان بيعصي ربنا بكل جزء في جسمه فعذاب النار بيسلط على كل جزء من الجسم الجلود تعذب ايه الدليل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه ليذوقوا العذاب والعياذ بالله القلوب تعذب قال تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة الأدمغة والعقول تعذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلي منهما دماغه يظن أنه لا أحد أشد عذابا منه وهو أقل أهل النار عذابا البطون تعذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنضلق اقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في, في الرحى الامعاء تعذب يسهر به ما في بطونهم والجلود يعني كل انواع يعني كل عضو من اعضاء الجسم عصى ربنا بيستناه نوع من انواع العذاب في النار ايه انواع عذاب النار التانية يا جماعة انواع عذاب النار التانية عذاب شكل النار مجرد رؤية النار عشان كده اول ما الملائكة تشوف النار تقول يا رب سلم سلم اول ما الانبياء يشوفوا النار يقولوا يا رب نفسي نفسي لا اسألك اليوم الا نفسي ابن مسعود له اثر عجيب قوي رضي الله عنه بيقول يؤتى بالعبد او الامه على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيقال من كان له عند ذلك العبد مظلمة فليأتي لمظلمته اللي له مظلمة عندنا هو يجي بيقول فحينئذ تفرح المرأة أن لها مظلمة عند زوجها أو عند أبيها أو عند أخيها أو عند ابنها تخيل يفرح الواحد انه هيلاقي حسنة حتى لو هياخدها من ابنه حتى لو هياخدها من اقرب احبابه ليه في الدنيا منظر النار يا جماعة اذا رأتهم من مكان بعيد رأتهم ايه اللي رأتهم النار هي النار بتشوف النار يا اخوانا كائن حي زي وحش زي كائن مرعب بيمسك زمامه خمسة مليار ملك من الملائكة الاشداء يوم القيامة يسيطروا عليها بصعوبة جدا النار تكاد تميز من الغيظ تخيل المنظر بتاع حاجة هتتقطع من الغيظ هتتقطع من من كتر الغيظ على من عصى الله سبحانه وتعالى اذا القوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا يقعدوا يقولوا يا رب والعياذ بالله اهلك البعدة اقضى على البعدة خلاص اقعدوا ادعوا مفيش والعياذ بالله جهنم من ضمن انواع العذاب بتاع جهنم عذاب شكل جهنم عذاب رؤية جهنم نفسها من ضمن انواع عذاب جهنم يا اخوانا تخيلوا مسة واحدة من النار مسة ذوقوا مس سقر ربنا قال ان المجرمين في ضلال وايه وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر المس بس ده لسه في الاول طب ايه هو السعر السعر هو الجنون يعني مسه واحده من النار تفقد الانسان عقله مسه واحده من النار تصيب الانسان بفقدان قواه العقليه طب امال خمسه في النار حاجه اشد كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا ملك ولا شاب ابن ملك وعاش حياته بالطول وبالعرض وعاش له 100 150 سنة نعيم في نعيم فيصبغ صبغة في النار يتغمس غمسة بس وغمسة في النار دي معناها ان النار بتاخد كل الجوارح ثم يقال له هل فقت نعيما قط فيقول لا والله يا رب يبقى الغمسة افقدته الذاكرة قبل ان تصيبه بالجنون والعياذ بالله امال اقل اهل النار عذابا ايه عذاب جمرة واحد واحدة من جمر جهنم مش عذاب انسان محبوس في زنزان جهنم مش عذاب انسان دخل قاع جهنم مش عذاب انسان كل من زقوم جهنم عذاب واحد بس جمرة من جمر جهنم لمسته ده اقل اهل النار عذابا ابو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوضع بين اصبعين من اصابع قدمه جمرتان تغلي منهما دماغه ابعد حاجه عن دماغه رجليه دماغه بتغلي من الجمرتين امال باقي جسمه بيعمل ايه امال باقي جسمه بيحصل له ايه حتى يسيل مخه على جسده يظن انه لا احد اشد عذابا منه وهو اقل اهل النار عذابا يعني حاجه كده من صابع رجليه كده يعني في روايه في ضحضاح من النار يعني زي شويه ميه كده في الارض بساط وهو واقف عليهم يعني واقف بس النار لامسه رجليه وتغلي منهما دماغه والعياذ بالله امال يا اخوانا امال اشد اهل النار عذابا مين او اشد نوع من انواع عذاب اهل النار ايه حد يعرف اشد نوع من انواع عذاب اهل النار ايه حد يقدر يقول لي الحرمان من النظر لوجه الله انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ان ممنوع يكلموا ربنا ممنوع ينظروا لوجه الله ممنوع ان الله ربنا لا ينظر اليهم ولا يكلمهم انواع عذاب النار ايه انواع عذاب النار من ضمن انواع عذاب النار عذاب اسمه عذاب السجن يعني ايه عذاب السجن زنازين جهنم يا اخوانا يعني ايه عذاب السجن عذاب السجن ده زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول انها عليهم مؤصده عارف لما يكون في قفل الكتروني وقافل على حاجه انها عليهم مؤصده في عمد ممدده جهنم مقفوله مقفوله محدش يقدر يخرج منها والعياذ بالله يعني مش سجن وليه شبابيك جهنم ملهاش شبابيك جهنم ملهاش جهنم مقفوله انها عليهم مؤصده يعني جهنم في الدنيا لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف بتنفس عن الحر اللي فيها ولكن لما بتتقفل ما عادش بيبقى لها نفسين لما بتتقفل بتطلع الحر بتاعها كله على من فيها والعياذ بالله عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك احاط بهم سرادقها يعني ايه احاط بهم سرادقها السرادق ده عارف سرادق العزاء عارف جهنم دي مكان مقفول كده زي كرة مقفولة على اهلها اللي فيها وبعد كده السور حواليه سور يعني جهنم محكمة الغلق عشان كده احد السلف يقول اذا دخل اهل النار النار فلا والله لا ينظرون باعينهم الى سماء ابدا ولا والله لا يطؤون باقدامهم ارضا ابدا ولا والله لا يذوقون باعينهم غمض نوم ابدا والعياذ بالله ده بيوصف حال واحد دخل في زنزانة جهنم سجن من سجون جهنم والعياذ بالله انتوا متخيلين يا جماعه زنازين جهنم دي شكلها ايه قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار وهو بيموت لبس السجن بيتفصل اللبس بتاع الزنزانه بيتفصل له بيبقى لبس لازق على الجسم بتاعه لبس لازق على اجسام العصاه والعاصيات لازق على اجسام الفجور الفجار والفاجرات قطعت لهم ثياب من نار وبعد كده يلبسوا لبس السجن ويدخلوا زنازين جهنم يحصل ايه في زنازين الزنازين يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسعر واحد بياخد دش بس دش حميم بقى والعياذ بالله دش حميم يعني كنت بقرا عن كوكب الزهره من من ايام فبيقول لك الكوكب ده بعض العلماء بيسموه جهنم ال ال ال ال الحمم بتاعته قاعده تتقلب على طول ليل نهار زي ما حمم جهنم بتتقلب كده وبيمطر امطار حمضيه انتوا عارفين لما السماء تمطر ميه نار والعياذ بالله السماء بتاعته بتمطر ميه نار يعني تخيل المنظر بتاع عشان نصدق ان يوم القيامه هين على الله وان اللي بيتوصف في اوصاف يوم القيامه ان السماء هتمطر المهل يوم القيامه يبقى نصدق ربنا عشان نصدق يا جماعه عشان نصدق ربنا سبحانه وتعالى تعالى عذاب السجن قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود يعني الجلد من بره نار ثياب نار ومن جوه نار والعياذ بالله يعني متخيل البني ادم ده بيتعذب ازاي متخيل وربنا بيقول جزاء وفاقا جزاء وفاقا وفق ما فعل ووفق ما كتبته تقارير الملائكه عن هذا الانسان يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود انواع عذاب النار عذاب السجن ده يا جماعه فكبكبوا فيها هم والغوون يعني متكربسين على بعض في جهنم والعياذ بالله يعني فجأة بتتفتح باب الزنزانة هيموتوا عشان يخرجوا هيموتوا يتفتح باب الزنزانة في ايه هذا فوج مقتحم معكم شوف كلمة مقتحم دي لا مرحبا بهم جايين فين احنا عارفين ناخد نفسنا لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار تخيل الاتنين قاعدين يلعنوا بعض جوه الزنازين عشان كده من ضمن انواع عذاب جهنم عذاب اسمه التعذيب على يد بعضهم البعض يعني ايه وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين بيعذبوا بعض في النار والعياذ بالله من الايات المرعبه قول الله سبحانه وتعالى وامراته حماله الحطب هو بيتشوي ابو لهب في النار ومراته من ضمن عذابها انها تشيل الحطب اللي هيتشوي بيه واللي هيوقد بيه عليه وتشيله عشان تعذبوا بيه انهم بيعذبوا بعض في النار غلا وكراهية وتسخيرا وتكليفا انهم بيعذبوا بعض في النار والعياذ بالله فمن ضمن انواع العذاب عذاب السجن حتى اذا اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار ان هم قاعدين في زنازين وبعد كده الزنزانه لما تتفتح يجي فوق تاني يكربس فوقهم وبعد كده فجاه الزنزانه تتفتح افراج افراج ليه واحد خرج بشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام او شفاعة مؤمن تخيل بقى ساعتها اللي مرضاش ينصر النبي في الدنيا يقول يا ندمي واحد خرج بشفاعة اخ من اخوانه اللي مرضاش يبقى معاه صحبة صالحة في الدنيا يقول يا ندمي على الصحبة الصالحة متخيل المنظر ده وبعد كده لما ينادى بخطبة ابليس في اهل النار ويطلع اهل النار من الزنازين بتاعتهم بتاعتهم وابليس يقول لهم ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ساعتها القهر بتاعهم يبقى شكله ايه من ضمن عذاب النار عذاب السجن بل من ضمن عذاب السجن ان مش واحد بيقعد في تابوت في, في, في زنزانه واحد بيعذب في تابوت يوصد عليه تابوت من النار فيظن انه لا احد في النار يعذب غيره والنار ملأة بالمعذبين غيره ولكن هو لا يرى احد يعذب غيره انواع عذاب النار كتير قوي يا جماعه من ضمن انواع عذاب النار عذاب الاحلام الضائعه او عذاب التوسلات عذاب الاحتقار عذاب ان قاعد شوفوا اهل النار في الاول طموحهم ايه عايزين نخرج فينادوا على ربنا ربنا ربنا وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون يا رب خرجنا يا رب طلعنا منها يا رب في الاول بيبقى طموح انه يطلع بعد كده لما ربنا يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا بالله يبدأ يبقى طموحه ينادوا على الملائكة ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب خلاص ما عدناش عايزين نخرج بس يوم واحد بس يخف عننا لما الملائكة ترد عليهم رد غليظ يبدأوا يفتكروا انهم صعبوا على المؤمنين لما يطلعوا على الجنة فيلاقوا اصحابهم بتوع الدنيا بيتنعموا في الجنة قتالهم انهم صعبوا عليهم فينادوا عليهم افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله خلاص مش عايزين العذاب يخف بس شويه ميه بس نبرد الحر اللي احنا فيه قالوا ان الله حرمهم على الكافرين والعياذ بالله ينتقل طموحهم في المرحله الرابعه الى ان هم خلاص لا عادوا عايزين يخرجوا ولا عايزين العذاب يخف يوم ولا عايزين شويه ميه امال عايزين ايه ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك يا مالك خلي ربنا يهلكنا والعياذ بالله يتمنوا ان ربنا يهلكهم ويقضي عليهم يظلوا الف سنة يتوسلوا فيرد عليهم بعد الف سنة قال انكم ماكثون عذاب الاحلام الضائعة عذاب ان كل شوية يحلموا بحاجة تضيع اللي بعده تقل تقل لحد ما يوصلوا للصفر والعياذ بالله انواع عذاب النار يا اخواني في انواع كتير قوي من عذاب النار يعني من ضمن انواع عذاب النار عذاب غريب عذاب التيئيس عذاب اليأس اليأس ده عذاب مهول والعياذ بالله اليأس ده ابشع احساس في الحياة والعياذ بالله في الدنيا اللي بيحس باليأس بيقتل نفسه والعياذ بالله بينتحر انما في, ال... في الاخره هيعمل الانتحار هيعمل ايه هيعمل ايه في الدنيا بيولع في نفسه في الاخره الواحد بيولع هيعمل في نفسه ايه من ضمن انواع العذاب عذاب اليأس او التيئيس يعني ايه يعني ربنا يقول لابثين فيها احقابا الحقبه قول مثلا 100 سنه يعني اقوال المفسرين متعدده فيها قول 100 سنة ولو انها في اقوال العلماء ملاي... علماء الدنيا ملايين السنين قول 100 سنة لابثين فيها احقابا خد 100 سنة اشغال شقة مؤبدة في جهنم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا ده النطق بالحكم جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذبا ما واحد هيقول لك هو العذاب ده كله ليه يا رب عذاب التيئيس وعذاب تجدد انواع العذاب وتنوع الات العذاب وعذاب الخلود لانه هو في الدنيا لو كان خد مليون سنه في عمره كان فضل على الضلال بتاعه فهو نيته اسوا من عمله والعياذ بالله ولانه كان بينوع وبيجدد في انواع المعاصي كل يوم الفيرجن بتاع المعاصي غير اليوم اللي قبله والعذاب بتاع جهنم متزايد زي ما هنقول دلوقتي وده من انواع عذاب النار عذاب التزايد لانه كان المعصيه بتاعته بتتزايد ما كانش بيرجع ده كان على طول باستمرار في زياده والفجور يتزايد تلاقي كل معصية كل جيل يبقى أبشع من الجيل اللي قبله وكل معصية جديدة أسوأ من المعصية اللي قبلها ولا ندري إلى أين سنذهب ولا ندري إلى أين سيذهب الفجور والعياذ بالله فمن ضمن أنواع العذاب عذاب التيئيس يعني إيه عذاب التيئيس؟ يعني إن زي لابثين فيها أحقابا في النهاية خلاص يا رب الحقبة خلصت يبقى جالي إفراج بقى فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا تجدد الحقبة التانية ياخد حقبة تانية خلاص خلصت تجدد حقبة تالتة اسمها عذاب التيئيس انه بيوصل في الاخر انه يئس خلاص والعياذ بالله من ضمن عذاب التيئيس كلما خابت زدناهم سعيرا كل ما النار خلاص ايه هتخبو بقى يتيالوهم ان خلاص النار هتبدا تقل النار زدناهم سعيرا قلوبهم كل ما تتعلق ببصيص امل الامل ينسف امام اعينهم كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها يعني الملائكه تسيبهم يحاولوا يهربوا من الزنازين الملائكه تسيبهم يحاولوا يهربوا يتقالوهم انهم خلاص قربوا من شفير جهنم وهيقدروا يخرجوا وهم خلاص متقالوهم انهم يخرجوا اعيدوا فيها والعياذ بالله عذاب التيئيس عذاب التيئيس وان يستغيثوا يغاثوا الله اكبر في غوث بماء كمان كالمهل يشوي الوجوه يبقى عايزين ميه عايزين ميه طب هات خدوا ميه يجوا ياخدوا الميه يلاقوها كالمهل والعياذ بالله زي الزيت المغلي والعياذ بالله يشوي الوجوه ده ده يشوي الوجوه من البخار اللي طالع منه امال نفس الميه نفسها تعمل ايه بقى لما تنزل في اجوافهم والعياذ بالله ده عذاب التيئيس اللي بيوصلهم للنهايه لمرحله سواء عليكم اجزعتم ام صبرتم ما لنا من محيص في نوع تاني من انواع عذاب النار اسمه احنا دلوقتي لحد دلوقتي قلنا عذاب التنفس عدم القدره على التنفس عذاب الشمول لجميع اعضاء الجسم والبدن عذاب مس جهنم عذاب رؤيه وشكل جهنم عذاب غمس جهنم عذاب جمر جهنم اللي هو اقل اهل النار عذابا عذاب السجن والحبس عذاب التعذيب على ايدي بعضهم البعض وتعذيب بعضهم لبعض النوع التاسع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي عذاب ايه النوع التاسع عذاب ال ال العذاب عذاب التيئيس واليأس النوع العاشر عذاب التجدد والتنوع عذاب التجدد والتنوع يعني ايه التجدد والتنوع يعني يطوفون بينها وبين حميم آن يعني العذاب مش حاجة واحدة ده قاعدين يتنقلوا من مكان عذاب لمكان عذاب يطوفون يعني يعني رايحين جايين بينها ما بين حرق النار وما بين حميم عارفين الحمم البركانية يروحوا الحميم يتسلقوا فيه بعد كده يرجعوا النار يتشووا فيها بعد كده يرجعوا الحميم يطوفون بينها وبين حميم آن عذاب التجدد والتنوع ليه لانهم كانوا بيجددوا وبينوعوا في معصية الله سبحانه وتعالى من ضمن عذاب التجدد والتنوع ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه قال لك يعني ايه سلسلة تدخل من فمي تخرج من دبري فيبقى متعلق في سلسلة كده عارفين يعني زي اللحم اللي على سيخ حديد كده فلما تقلب به السلسلة يفضل يجيب انواع العذاب المختلفة في النار ومن ابشع ومن اصعب ومن اطفع الكلمات التي تصور عذاب التجديد في جهنم وعذاب التنوع في جهنم قول الله سبحانه وتعالى في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد ايه هو المسد ده قال لك المسد ده الحبل اللي بيتمسك به الدلو وهو نازل يملى, يملى من البير وطالع كانها متعلقه من رقبتها بحبل تفضل ينزلوها لقاع جهنم ويطلعوها لشفير جهنم ينزلوها لقاع جهنم ويطلعوها لشفير جهنم فتاخد كل الدركات بتاعه النار فتدوق جميع انواع عذاب النار ده دي ام شميل امراه ابي لهب والعياذ بالله يا اخوانا جزاء وفاقا جزاء من جنس العمل في ناس اجرمت ياما في ناس افترت ياما زي ما هنتكلم الوقت عن الزنازين الخاصة عن القضايا اللي دول دخلوا فيها لانهم لما بيقابلوا بعض ده يقول لي لدي دخلت في ايه قضية تبرج وصفور وعري وفجور وزنا وانت دخلت في ايه قضية مخدرات وخمور وانت دخلت في ايه دخلت كنت حاكم جبار اعتقلت وظلمت وقتلت وافتريت وانت دخلت في ايه حاربت شرع ربنا وانت كلمة كلمة قلتها طرحت بقى في النار سبعين خريف والعياذ بالله كلمة على حد من اولياء الله كلمة في السخرية من دين الله كلمة واحدة قلتها طرح بها في النار سبعين خريف من ضمن انواع عذاب النار عذاب التجدد والتنوع عذاب التجدد التنوع ده نوع كبير قوي يا جماعه من العذاب يعني الموضوع مش واقف عند حد ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب عشان يفضل درجة الإحساس بالعذاب لا تقل عما بدأت عليه عذاب التجدد على طول الموضوع فيه تجدد وتنوع زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية الرهيبة لهم فيها زفير وشهيق يعني إيه زفير وشهيق طب ما احنا الوقت قاعدين كلنا لنا زفير وشايق لا ده الزفير والشايق بتاع جهنم ده حاجه تانية يقول لك زفرات مهموم يعني ايه يعني الواحد لما يكون مهموم يصفر يطلع اللي في صدره الزفر ده لما يكون واحد بيتعذب قوي واحد في غم رهيب قوي يبقى لهم فيها زفير وهو في نوع من انواع العذاب بيتعذب له زفرات الالم وزفرات الصراخ امال ايه شهيق الشهيق ده شهقة الفزع وهو بيتعذب بنوع من انواع العذاب يفاجأ بنوع من انواع العذاب الجديد داخل عليه من منظر العذاب الجديد يشهق شهقة الفزع ويظل ما بين زفرات الالم من العذاب اللي هو فيه وشهقات الفزع من العذاب الجديد الشهيق معناه ان العذاب متجدد باستمرار ومعناها ان انواع العذاب بتتجدد باستمرار لهم فيها زفير وشهيق يعني انت متخيل ان والعياذ بالله متخيل والعياذ بالله ان ان يعني ان ممكن يكون المنو بتاعت اصناف العذاب في جهنم لا تنتهي من صنف لصنف ومن صنف لصنف ده اسمه عذاب التجدد عذاب التجدد والتنوع في نوع من انواع عذاب النار يا جماعه اسمه عذاب الاحاطه يعني ايه عذاب الاحاطه يعني ممكن واحد مثلا يعني انتوا عارفين ايه يضربون وجوههم وادبارهم زي في الاستقبال بتاع بعض السجون كده يوقفوا ناس بعصيان على اللي داخلين وناس بعصيان ورا اللي داخلين فيجوا يدخلوا اللي قدام يضربوهم يجوا يرجعوا ورا يلاقوا اللي ورا بيضربوهم سبحان الله ما فيش نوع عذاب الظالمين عذبوا بيه اهل الدين في الدنيا الا ومستنيهم يتعذبوا بيه في الاخره الا عشان كده سعيد بن جبير لما الحجاج قال له لاقتلنك اختر لنفسك قتله قال له بل اختار لنفسك انت فما قتلتني قتله الا قتلك الله مثلها في النار مفيش نوع عذاب اهل الباطل بيعذبوا بيه اهل الحق الا وهو مستني اهل الباطل في جهنم ان لم يتب هؤلاء القوم الا هم مستنيون في جهنم جزاء وفاقا يا جماعه عايزين نفوق يا جماعه عايزين نفوق عايزين ندرك ان ربنا بيتكلم بالكلام ده احنا ان ربنا بيكلمنا احنا بهذا الكلام ان ربنا بيخوفك انت بهذا الكلام ان ربنا بيحذرك انت بهذه الايات عايزين نفهم ان الكلام ده والعياذ بالله مش تهويش الكلام ده مش كلام كده وخلاص عشان يخوف الناس فيتوبوا الكلام ده حق وصدق الكلام ده اللي هيتعرض ليه هيشوفه بعينيه والعياذ بالله الكلام ده في ناس ماتت وكتب عليها هذا الكلام في ناس بتعذب بهذه الاصناف الان والعياذ بالله عارفين يعني ايه لها سبعة ابواب يعني جهنم لها سبعة ابواب لو كل باب اتكتب عليه لستة باسماء المعاصي اللي بتدخل من الباب ده لستة باسماء المعاصي وانت وانت عديتوا على السبع لسة دول يا ترى هتلاقي في كم معصية من المعاصي دي انت بتعملها يا ترى في كم معصيه من المعاصي اللي انت بتعمليها لو مت عليها ممكن تعرضي نفسك لاي نوع من انواع هذا العذاب يا ترى يا جماعه جماعه في كام نوع من انواع الطاعات احنا مقصرين فيها ممكن تنجينا من العذاب ده الاخ اللي مستهين بالعبادات وبالطاعات وبقى مكسل وبقى مقصر واللي قعدوا مستهينين بالمعاصي عادي يا عم الدنيا اتغيرت والواقع اتغير ومن كتر انتشار المعاصي في المجتمع بقى عادي والعري اللي بقى منتشر في الدنيا كلها ويجي واحد يقول لك عم الشيخ هو النصارى بيدخلوا النار حرام يدخلوا النار ليه تقول له لانه كافر يقول لك يا اخي يا اخي صعبان عليك ما تروحش تنام في بيتك وتسيبه يولع في جهنم صعبان عليك انزل كلمه عن ربنا اللي صعبان عليه ان الناس تتعذب في النار ينزل ينقذ الناس من النار ينزل يرحم الناس من النار اللي صعبان عليه ان انسان يتع... يشتعل عليه النار ينزل يدعو الى الله وينقذ الناس من النار مش يدفن راسه في الرمل عذاب جهنم يا اخواني عذاب جهنم عذاب حقيقي عذاب ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه صدقني ما تستحملش فيش انسان يقدر يستحمل هذا العذاب فيش انسان اقل قدر وهو المس بيفقد الانسان عقله امال ما زاد عن هذا بيعمل ايه امال لا يتقفل عليه زنزانه من نار ينام على نار ويصحى على نار وياكل نار ويشرب نار ده يعمل ايه جهنم قيود لا تحل جهنم عطش لا يروى جهنم استغاثات لا تسمع جهنم والعياذ بالله مقامع لا ترفع عن اصحابها والعياذ بالله من ضمن انواع العذاب في النار عذاب اسمه عذاب الاحاطه يعني ايه عذاب الاحاطه يعني زي قول الله سبحانه وتعالى احنا يا جماعه لو جبنا ايات والاحاديث عن النار وصنفناها هنخرج بمليون نوع من انواع العذاب لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل يعني من فوق وتحت هو مش عارف يروح فين زي ما كان بيتوجه لكل جهة إلا الله يأتيه العذاب من كل جهة يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا يبقى العذاب جاي من كل ناحية حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم يبقى العذاب جاي من قدام ومن ورا ومن فوق ومن تحت أصناف عذاب متتابعة من جميع الجهات ده عذاب اسمه عذاب الإحاطة من ضمن انواع العذاب في النار نوع غريب قوي اسمه عذاب التزايد يعني ايه التزايد يعني ان العذاب مش ثابت ان العذاب في زياده يعني العذاب في زياده زي زي مناعيم اهل الجنه في زياده عذاب اهل النار في زياده طب في زياده ليه لان كان الفجور بتاعه في زياده لان كان جرأتهم على الله في زياده لان كان اعتدائهم على حرمات ربنا في زياده فربنا يقول في القران ايه ان جهنم كانت مرصاده عارفين يعني ايه مرصاده يا جماعه مرصاده كلمه مرعبه يعني كان جهنم دي فيها جهاز كمبيوتر عليه اسم وصوره كل واحد خالد او انه يعذب فيها شويه ويخرج فاول ما الناس بتطلع من تحت التراب في البعث جهنم راصده كل واحد طلع من تحت التراب مطلوب القبض عليه فيها مرصاده واقفه بترصد من وهم طالعين من تحت التراب رصداه ولما دخل الحشر رصداه وتستناه لحد اللحظه اللي يؤذن لها فيها قد يمتد لسان من اللهب عشان ياخده وده نوع من انواع العذاب الغريبة جدا اللي هو انواع الالقاء في جهنم مش كل الناس بتدخل النار بنفس الطريقة مش كل الناس في سبع انماط لدخول جهنم في سبع اشكال لدخول جهنم يعني والعياذ بالله ربنا يحفظنا من هذا العذاب ربنا يجرنا من هذا العذاب ربنا يجرنا ويجير المسلمين اجمعين من هذا العذاب ويهدي غير المسلمين بقدرته ورحمته كما هدى المسلمين يا رب اللهم امين ويستعملنا في انقاذ الناس من النار يا رب اللهم امين ويجرنا من النار ومن عذاب النار ومن لهيب النار ومن حر النار سبع انماط لدخول النار النوع الاولاني بالسحل يعني ايه السحل يعني لما ربنا يقول ايه الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم زي قول الله لنسفعا بالناصيه هيتجاب من شعره ويتسحل ويتجرجر لحد ما يدخل جهنم ولا ده النوع الاولاني النوع الثاني عذاب الدفع او طريقه الدفع يعني الدفع زي قول الله سندعو الزبانيه الزبانيه من الزبن اللي هو يوم يدعون الى نار جهنم دع عارف لما واحد واشف رجل واحد وقعد يديله بالرجل في ظهره اطلع قدامي يبقى دي الطريقه الثانيه الدفع بعد طريقه السهل الطريقه الثانيه بالتعبير العام كده الزقل يعني ايه يعني يترمي في جهنم زي كيس الزبالة القيا في جهنم كل كفار عن ارموه كأنه كيس قمامة واحد بيرميه من بلكونته ولا بيرميه من شباك مسقط كده القيا في جهنم كل كفار عنيد ده عذاب الايه الالقاء او الزقل نسمع اذان العشاء وبعد كده نكمل ان شاء الله النبي عليه الصلاه والسلام راى صحابي لابس خاتم من ذهب النبي عليه الصلاه والسلام نزع الخاتم من ايده ورماه في الارض وقال يعمد احدكم الى قطعه من النار فيضعها في يده النبي خايف عليه يا جماعه الكلام عن النار مش تشدد يا اخوانا الكلام عن النار تفويق يا جماعه واللي منكم ما هواش قلبه حاسس بالايات بتاعه ربنا انا ما قلتش حاجه انا من اول ما بدات لحد دلوقتي ما بقولش غير قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا من اول ما بدات وانا بتكلم بايات القران يا جماعه يعني انت لو ما اثرش في قلبك احنا بنتكلم عن النار عارف يعني ايه يعني لو كلمتك عن الموت ممكن يكون موضوع مرعب بس ممكن اكلمك عن لقاء الله بعد الموت فالموضوع يهون لو كلمتك عن عذاب القبر ممكن يكون موضوع مخيف ولكن لو كلمتك عن نعيم القبر الموضوع هيهون لو كلمتك عن سوء الخاتمة ممكن يكون موضوع مفزع ولكن لما هنتكلم عن حسن الخاتمة هيهون لو كلمتك عن اهوال القيامة موضوع يرعب ولكن لما اكلمك عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام وظل عرش الله يوم القيامه الموضوع يهون انما لما اكلمك عن النار الموضوع يهون بايه ايه اللي ممكن نخفف بيه الكلام عن النار فيش حاجه يخف بيها الكلام عن النار اشد موضوع اشد امر ربنا خوف بيه عباده جهنم والعياذ بالله فلما ربنا يخوفك بجهنم وانت ما تخافش ما انتش خايف ليه عشان ما بتعصيش ولا الموضوع مش همك ولا انت بتهيالك ان الموضوع ده مش كلام ليك انت اصلا ليه مش واحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام خادم النبي عليه الصلاه والسلام جاهد مع النبي في خيبر وجاهد مع النبي وهو راجع اصابه سهم الصحابه قالوا هنيئا له الشهاده هنيئا له الجنه صاحب رسول الله وخدم رسول الله وجاهد مع رسول الله ومات شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا كلا ان الشملة التي غلها من الغنائم لتلتهب عليه في قبره نارا يعني ده واحد اهوت وعمل معصية والعياذ بالله اوجبت عليه ان يفوق مس النار يبقى احنا مطمنين ليه يا جماعة اذا كان ده واحد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومسته النار بسبب انه غل من الغنائم حتة قماش قبل ما يموت حتة هدمة قبل ما يموت يبقى احنا مطمنين ليه مفيش في صحيفتك من يوم ما بلغت مفيش في صحيفتك من يوم ما بلغت معصية تخوفك من نوع واحد من انواع عذاب النار مفيش من يوم ما كتب عليك الكتاب وكتب ملك الشمال السيئات مفيش بصة حرام خايف ان ربنا يسألك عنها وانت واقف من ايديه مفيش غيبة حرام خايفة ان ربنا يسألها عنك الماضي بتاعنا نسناه الماضي بتاع كل واحد وواحدة مننا قبل ما يلتزم معاصي السر بتاعت كل واحد مننا دلوقتي استهانتنا بالطاعات الفجر اللي بيروح علينا الغيبة اللي على ألسنتنا والعياذ بالله الكبر والحقد والعجب اللي جوه نفوسنا الشبهات اللي ماليه قلوبنا الشهوات اللي بتموت جوانا حقوق الناس اللي ظلمناها وضحكنا عليها عقوق الوالدين اللي معظمنا وقع فيه صلاه الفجر اللي معظمنا مضيعها مش خايفين من ربنا يا جماعه كان الكلام في النار ده مش كلام لينا ما اتكلمناش عن اللي وسطنا وبياكل حرام عن اللي وسطنا وبتاكل ربا عن اللي وسطنا ومرتكب كبيرة من الكبائر ولسه ما تبش الى الله سبحانه وتعالى منها ما اتكلمناش عن مليون معصية بنعملها الوقت واحنا مستهينين بيها وهي عند الله من الكبائر في دين الله ما اتكلمناش هي النار اتطفت يا جماعة هو الكلام في النار تشدد تشدد ليه امال نفوق بايه امال نفوق بايه سمعنا عن الموت وما فوقناش سمعنا عن سوء الخاتمه وما فوقناش سمعنا عن عذاب القبر وما فوقناش سمعنا عن اهوال القيامه وما فوقناش طب عايزين نسمع عن جهنم يمكن كلمه تفوق قلوبنا يمكن كلمه تعرفنا الامتحان اللي احنا فيه ده خطر قد ايه يوم القيامه اللي بيتوقف عليه مصيرنا ده خطر قد ايه يمكن كلمه تفهمنا جهنم لو خفنا منها ممكن تفرق في حياتنا ايه عشان كده ليه الصحابة استحملوا التعذيب بالنار عشان الخوف من نار الآخرة عشان الخوف من نار جهنم والعياذ بالله كلام عن النار لازم يغيرك ولازم يغيرك ولازم يغير حاجة جديدة في حياتك لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى أنواع دخول النار أنماط دخول النار خدوا بالكم اللي أنا بكلمكم فيه ده من أول الدرس لحد دلوقتي مقدمة مقدمة في الكلام عن جهنم موضوع كبير يا إخوانا موضوع كبير لو اتكلمنا بس عن أول يوم في جهنم لو اتكلمنا عن الطع- عذاب الطعام والشراب في جهنم لو اتكلمنا عن عذاب الجليد والصقيع في جهنم لو اتكلمنا عن قهرة قلوبهم بس لما ربنا يأذن لهم انهم يروا الجنة ويشوفوا المكان اللي ربنا خلقه عشانهم في الجنة وحد تاني بيتنعم بيه وهم واقفين هيموتوا على بق ميه ومش عارفين يجيبوه انواع عذاب كثيرة انماط دخول النار سبع انماط سبع انماط النمط الاولاني قلنا الدافع اه اللي هو ال ال ال الزبن اللي هو الزبانية التي تزبنهم تدفعهم الى النار يوم يدعون الى نار جهنم دعا وهم بيركلوا من الخلف عشان ينطلقوا الى جهنم النمط الثاني من دخول جهنم اللي هو الالقاء زي قيس قيس القمامة بالظبط اذا القوا منها سمعوا لها شهيقا وهي تفور بتفور ليه في الاول عشان تشهق تسحب نفس عشان تغلي تقوم تطلع الحمم اللي في القاع بتاعها فيقوم اللي داخل من اول ما يدخل يدوق اشد العذاب بتاعها يبقى الالقاء زي القية في جهنم كل كفار عنيد زي كيس قمامة بالظبط كده النوع الثالث من انواع دخول جهنم اللي هو السحل اللي هو السحب من الرؤوس اللي هو الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اللي هو لنسفعا بالناصيه يتجاب من راسه كده ويتجرجر لحد ما يترمي في جهنم والعياذ بالله النوع الرابع من انماط دخول جهنم الخطف يعني ايه الخطف يا جماعه يعني ان لسان لهب ما هو ربنا قال ان جهنم كانت مرصاده قاعده رصداه طول يوم القيامه وفي لحظه تقوم طالع لسان لهب خطفه ممكن يكون من على الصراط ممكن يكون من وسط ارض المحشر والعياذ بالله يبقى الخطف ان الجهنم هي اللي تختطفه وهي اللي تشده النوع الخامس من انماط دخول جهنم الاستدراج يعني ايه الاستدراج ان هو اللي يجري على جهنم برجليه هو في واحد ممكن يجري على جهنم برجليه اه ربنا قال كده انطلقوا انطلقوا هو في واحد بيدخل جهنم انطلاق انطلقوا الى ظل اه بس كده بانت الحر رهيب نروح فين عايزين ظل اه الظل اهو يتهيأ لهم ان ظل جهنم ده ظل ان دخان جهنم ظل يجروا عليه يقوموا متكربسين في جهنم انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب وتقوم جهنم مصطداهم بقى انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر النوع زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيجوا يوم القيامة يقولوا نريد أن تسقينا عايزين نشرب فتعرض لهم النار كأنها سراب يتقالهم ان المية ان النار مية فيجروا عشان يشربوا يقوموا واقعين في جهنم والعياذ بالله والحديث في البخاري ومسلم يبقى النوع الخامس من انماط دخول النار الاستدراج انه يجري وبيحسبها مية وهي نار يجري وبيحسبها ظل وهي نار النوع السادس من انماط دخول جهنم آه، آه، آه، بعد كل ال- الانماط ديت الهوي يعني ايه الهوي ان هو اللي يقع يعني إيه؟ يعني هو ماشي من على الصراط ذنوبه توقعه يعني هو اللي يعني تخيلوا واحد مثلا جاب حبل على شلالات نياجرا وبيعدي على الحبل فقام واقع منظر مرعب ده ده يحصل له ايه ده هيتسحق ده طب تخيل بقى مش تحته شلالات نياجرا تحته جهنم بقى وهو بيهوي لجهنم كده والعياذ بالله النوع السابع بعد الهوي هو النزع يعني ايه النزع قال تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتية إنه يبقى وسط ال- الظلمة كده بس هو جه الدور عليه الملائكة تنزعه من بينهم وتلقيه في النار أمامهم يبقى دي سبع أنماط لدخول النار والعياذ بالله وده نوع من انواع عذاب النار ده نوع من انواع عذاب جهنم يبقى قلنا من انواع عذاب جهنم انماط الالقاء في جهنم من انواع عذاب جهنم اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه عذاب الزياده عذاب تزايد العذاب يعني مش بس ان العذاب يفضل شديد ومستمر لا ان العذاب بيتزايد والعياذ بالله عذاب بيتزايد ازاي يا جماعه يعني ازاي يتزايد العذاب يعني يعني قال تعالى فذوقوا ان جهنم كانت مرصاده للطاغين مآبه راجع راجع هيؤوب امرهم بعد كل المعاصي اللي بيفكروا بها ديت الى النار للطاغين مآبه لابثين فيها احقابا يعني جهنم دي مش لسعه ولا لسعتين جهنم دي مش نص ساعه ولا ساعه لابثين فيها احقابا تخيل قاضي ما بيديش غير مؤبد مؤبد مؤبد فالكل مرعوب ليه لانه لما بيدي بيدي مؤبد الجرائم بتاعتهم فتخيل جهنم احقابا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا الحميم قمه الغليان والغساق قمه البروده والثلوجه جهنم فيها صيف وشتاء جهنم فيها نار وتلج جهنم فيها الاثنين جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا نزيدكم يعني يجي في النهايه مستني انه يخرج يتقال له ده انت هتزيد ده العذاب هيزيد يبقى ده عذاب الزياده والعياذ بالله وهو من انواع عذاب جهنم ومن انواع عذاب النار من انواع عذاب النار يا جماعه عذاب الموت يعني ايه عذاب الموت وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يعني ايه عذاب الموت الموت ده ألمه شديد جدا والنازعات غرقة تخيل ألم نزع درس رحت لدكتور سنان نزع لك درس من غير بنج يبقى الألم شكله ايه امال نزع روح من كل عرق وعصب من غير بنج هي الملائكه بتبنجك قبل ما بتشيل الروح قبل ما بتنزع الروح يبقى الم الموت ده شكله ايه لما جاء عمرو بن العاص ليموت قال له عبد الله رضي الله عنه ابنه يا ابتي كنت تقول لو ان رجلا عاقلا عند الموت يصف لنا الموت واني لاظن كذلك الرجل يا ابتي فصف لي الموت فقال يا بني كان السماء قد اطبقت على الارض وكأني بينهما وكأني أتنفس من ثقب إبرة والعياذ بالله لما سيدنا إبراهيم رأى وجه ملك الموت قال كفى بوجهك عذابا كفاية بس إن حد يشوف وشك وبيموت يرى منظر وجه ملك الموت وهو ملك كريم ولكن ربنا يعني في الاثار انه خلقه هذه الخلقه آه لان هذا هو الموت ملك الموت يبقى من ضمن انواع وياتيه الموت من كل مكان يعني جميع اسباب الموت حواليه يعني والعياذ بالله يعني ضايق الم الموت على طول وما هو بميت وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ انواع عذاب النار لا تحصى يا اخواني في الله من ضمن انواع عذاب النار عذاب الحرق بقى عذاب الحرق عذاب الحرق نفسه يعني شفتوا ناس محروقه حد منكم زار مستشفى الحروق طب ما تيجي نتفق الاسبوع ده توصيه ان احنا نزور مستشفى الحروق ما تيجي نتفق الاسبوع ده ان كل واحد يحاول وقت الزياره يقطع تذكره ويدخل يبص بس نار الدنيا عملت في الناس ايه يبص بس كان المفروض نجيب لكم فيلم النهارده مادام ما جبناهوش النهارده اجتهد ان شاء الله ان انا اجيبه لكم بك... الاسبوع الجاي لان الكلام عن النار ما خلصش يا جماعه انا مش يعني انا مش عارف اتكلم على ايه واسيب ايه قلبي بيتقطع وانا بقول الكلمه دي قلبي بيتقطع وانا بقول اصناف عذاب النار لما الواحد بيتكلم عن الجنه واصناف نعيم الجنه بيبقى قلبه متاخد من جمال الجنه وروعه الجنه انما للاسف النار زي الجنه اصناف لا حصر لها وتزايد وتجدد وتنوع واحاطه وكل الاعضاء بتعذب في النار كما ان كل الاعضاء بتنعم في الجنه عكس نعيم الجنه بالظبط والعياذ بالله عكس نعيم الجنه ولكن في العذاب والعياذ بالله فانا مش عارف اعمل ايه عشان كده المره الجايه ان شاء الله باذن الله ناخد برضه عن عذاب النار ناخد برضو الكلام عن عذاب النار يمكن نفوق يا اخوانا يمكن اللي قلبه ما اتحركش المره دي يتحرك المره الجايه يمكن اللي ما تاثرتش المره دي تتاثر المره الجايه احاول كده نشوف يعني ايه نار نحاول نشوف نار الدنيا دي ايه حاول كده لو انت عندك فيلم عن البراكين شوف الحمم ده دي نار الدنيا اللي ليست بشيء في نار الاخره انتوا عارفين يعني ايه عذاب الحرق عذاب الم الحرق يعني نار النار ديت درجه حرارتها كام يعني لو جينا نقيس درجة حرارة جهنم دي تتقاس ازاي الشمس اللي درجة حرارتها 15 مليون درجة مئوية عارف يعني 15 مليون انتوا انتوا متخيلين يعني 15 مليون 2000 درجة مئوية تصهر لك الكره الارضيه دي كلها يعني يعني ما تتخيلش ان الموضوع 15 مليون درجه مئويه بتبقى مجرد حجر يشتعل عليه النار في جهنم امال جهنم دي ايه بقى امال جهنم ديت عذابها ايه لما اول ايه نزلت عن النار في القران حد عارف هي ايه اول ايه نزلت عن النار في القران مش بترتيب النزول بترتيب المصحف اول ايه وقودها الناس والحجاره في ثالث صفحه في سوره البقره وقودها الناس والحجاره يعني ربنا بيقول لك ان اوعوا تفتكروا اول ايه عن النار ربنا بيقول لك اوعوا تفتكروا ان نار الاخره زي نار الدنيا تخيل نار الدنيا بتعمل ايه في البنزين والوقود بتنسفه بتفنيه تخيل بقى النار اللي هتفني الحجاره هتعمل ايه في اللحم والدم هتعمل ايه فوقوا تتخيلوا ان نار جهنم زي نار الدنيا بصوا للمحروقين روحوا ربنا يحفظنا يا رب لحد محروق قلت لكم الراجل اللي ودنه وقعت يعني النار ممكن تعمل كده النار ممكن يعني كان في واحد لحمه ربنا يحفظنا بقى عامل زي الجيلي اللحم لما بيتسلخ الجلد لما بيتسلخ وتظهر اطراف الاعصاب بيبقى المريض الصرخه بتاعته لما الممرضه تيجي تغير له بس او تلمس مكان الحرق الصرخه بتاعته بتقلب الاسم كله بتقلب المستشفى كلها ربنا يحفظنا ربنا يجرنا ليجعلنا الله نتعظ بالنار زرت مره مستشفى الحروق لقيت كل اللي فيها يعني ربنا يحفظنا يا رب كان ايام موضوع البنزين في ازمه و... والخناقات على البنزين فكل اللي داخلين ولع فيهم نار في بنزينات لما تشوف منظر حرق النار ومنظر الالم بتاع حرق النار وده كله حرق نار دنيا امال حرق نار الاخره ايه وحرق نار الدنيا بتاع النار امال حرق النار بتاعه الحروق الكيميائيه ولا الحروق بتاعه الحمم البركانيه ولا الحروق بتاعه المس الكهربائي اللي هي اشد كمان من حرق النار ربنا يحفظنا يا اخواني في الله عايزين نفوق وعايزين نستيقظ شده جهنم متخيل اللي ربنا بيقول عليها وقودوها الناس والحجاره دي شدتها ايه شدتها ايه تخيل كده منظرها ايه القاع بتاعها اللي حجر بقاله سبعين سنة عما وصل للقاع يعني جهنم دي كام مليون كيلو متر القاع بتاعها لما توصل للقاع طب واللي بيتعذبوا في القاع دول طب لما ربنا يقول لاملأنا جهنم ما تخافيش ازاي ما تخافش ازاي لاملأنا جهنم يعني جهنم ديت عايزه كام مليون بني ادم ولا كام مليار بني ادم طب انت انت خايف ازاي ازاي ده يوم القيامة لما ربنا يقول يا ادم اخرج بعث النار يعني بايديك يا ادم مش انت ابوهم بايديك تتبرأ من كل واحد عصى الله وتقدمه للملائكة اللي تسوقه للعذاب والعياذ بالله فيقال وما بعث النار يا رب فيقول من كل 1999 من كل 1999 فحينئذ فحينئذ يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى العقول بتطيش في هذه اللحظة حينما يعلم الناس هذا الأمر طب امال يوم القيامة لما الناس تسمع جهنم وهي بتقول لربنا هل من مزيد الناس هتعمل ايه ساعتها لما الناس تسمع جهنم هي اللي بتقول لربنا كمان يا رب كمان لم اروي غلي ممن عصاك وممن تجرأ على حدودك وممن حارب دينك وممن حارب شرعك وممن قتل اولياءك وممن سجن اولياءك وممن عذب اولياءك وممن حارب حدودك وممن حد شرعك وممن تجرأ على الدعاء اليك ما ارتويتش لسه يا رب لسه ما ارتويتش منهم يبقى ساعتها البشر هيعملوا ايه ساعتها الناس لما يسمعوا جهنم وهي تتكلم ويشوفوا جهنم وهي ترى ويسمعوا جهنم وهي تزفر ويسمعوا حسيس جهنم والعياذ بالله ساعتها البشر هيعملوا ايه جهنم يا اخواني في الله انواع العذاب بتاعتها كثيره جدا كلمنا النهارده عن انواع ايه ها حد يقول لي اول نوع ايه عذاب الايه عذاب اول حاجه اتكلمت عنها في الاول خالص عذاب التنفس والعياذ بالله النوع الثاني ضيق النفس لا النوع الثاني عذاب الشمول لكل الاعضاء جبنا ايات عن عذاب الجلود وعذاب القلوب وعذاب المخ والدماغ وعذاب الامعاء وعذاب البطون وعذاب ال ال ال الانفس النفس كل جزء بيعذب كما كان كل جزء بيعصي الله ها النوع الثالث من عذاب جهنم عذاب السجن عذاب زنازين جهنم واوصاف زنازين جهنم والعياذ بالله النوع الرابع التعذيب على ايدي بعضهم البعض ان هم نفسهم بينتقموا من بعض في جهنم بيعذبوا بعض في زي ام جميل لما هي اللي بتوقد النار على ابو لهب في جهنم النوع الخامس عذاب اليأس والتيئيس والعياذ بالله التيئيس يعني كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا في تيئيس النوع السادس عذاب التجدد والتنوع ان اصناف التعذيب في في النار ما هيش حاجه واحده الا حميما وغساقه ده انواع على انواع واخر من شكله ازواج انواع على انواع على انواع عذاب التجدد والتنوع في النار والعياذ بالله عذاب ان ان العذاب متجدد ومتنوع باستمرار والعياذ بالله طيب ها ايه كمان النوع السابع عذاب الاحاطه احاطه لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لهم من فوقهم ظل ومن نار ومن تحتهم ظل قدام وورا وفوق وتحت العذاب بيهجم عليهم من كل ناحيه النوع الثامن عذاب الزياده عذاب الزياده يبقى ان العذاب متزايد كما ان الفجور كان متزايد والعري كان في زياده والجرأه على الله في زياده النوع التاسع عذاب الموت ألم الموت أنهم يجدون ألم الموت في كل لحظة النوع العاشر ألم الحرق عذاب الحرق والعياذ بالله يعني الحرق ده نوع يعني جهنم دي مش حريقة لا جهنم مش حريقة النوع الحداشر ها عذاب الإحباط والأحلام الضائعة والتوسلات واحتقار نداءتهم يا ملك ليقضى علينا ربك أفيضوا علينا من الماء ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب كل ده ممنوع كلمة يا رب والعياذ بالله النوع ال 12 قلنا ايه عذاب المس المس ذوقوا مس سقر يفقدوا عقولهم فيها النوع ال 13 عذاب الخاء الغمس فيصبغ صبغة في النار والله ما ذقت نعيما قط ده ده اول غمسة بس امال اللي بعد كده هي النوع ال 14 عذاب الجمر يوضع بين رجلي اصابع رجليه جمرتان تغلي منهما دماغه ده ده اقل اهل النار عذابا النوع ال 15 عذاب الحرمان من النظر الى وجه الله وقلنا ان ده ايه اشد نوع في عذاب جهنم النوع ال 16 عذاب رؤية جهنم مجرد ان الواحد يراها مجرد ان الواحد يشوف شكلها مجرد الانبياء نفسهم هيقولوا نفسي نفسي لا اسألك اليوم يا رب الا نفسي حدش هيفكر في حد النوع ال 17 ها اللي قلناه كل ده لسه ما فصلناش فيه ها ما كل ده لسه ما فصلناش فيه يبقى قلنا ها الطواف من التجديد انتوا عارفين يا جماعه احنا كده 16 نوع على فكره لسه في نوع 17 في قلنا المره دي بس انتوا نسيتوه ده لسه بقى المره الجايه عذاب الوحده وعذاب ال... ده لسه المره الجايه احنا قلنا المره دي 17 نوع المره الجايه ان شاء الله باذن الله ممكن يبقى العدد قريب منهم باذن لو ده كلام تمهيدي والله يا اخوان لو شئنا ان نمكث السلسله عن جهنم ونتكلم عن النار بحقه حقيقي لفزعت القلوب لحد ما نلين لحد ما نصدق بس لحد ما نصدق انواع العذاب اللي موجود في جهنم لحد ما نحس ان جهنم حاجه موجوده وكل الكلام اللي قلته ده موجود جهنم سهل قوي ان الواحد يدخلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك في لحظة ربنا يحفظنا ممكن واحد بعد ساعة مننا يبقى في النار ازاي يموت على سوء خاتمة يدخل النار وممكن واحد بعد ساعة مننا يبقى في الجنة في الجنة يموت على حسن خاتمة يدخل الجنة في لحظة النار سهلة والنجاة من النار سهل سهل جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة يوم واحد سبعين سنة تبقى بينك وبين النار يعني النجاة من النار سهل ودخول النار سهل الاتنين سهلين هتختاروا ايه يا جماعه هتختاروا ايه يا ترى الكلام عن النار ممكن يغير حاجه فينا يا ترى الكلام عن النار ممكن يوقف اي حد فينا مع نفسه يا ترى الكلام عن النار ممكن الاسبوع ده يغير في سلوكنا حاجه ممكن واحد فينا يسيب معصيه ويتوب الى الله منها الوقت ويعاهد ربنا على تركها ممكن واحد ينوي طاعه لله ما كانش بيعملها يعاهد ربنا على فعلها يا ترى هنعمل ايه توصيات الاسبوع ده عما ناخد الجزء التاني ان شاء الله من صدقني ما تستحملش او النار مش حريقه ان النار ليست مجرد حريقه التوصيه الاولى زياره مستشفى الحروق زوروا يا جماعه مستشفى الحروق عادي وقت الزياره مفتوح وقت الزياره مفتوح للدنيا كلها ادخل شوف شوف الناس عملت ايه تاني حاجة حاولوا تتفرجوا من استطاع منكم على افلام البراكين على افلام الحمم بتاعت الدنيا وقول اذا كانت دي الدنيا امال الاخرة شكلها ايه حاجة التالتة ان ان شاء الله 13 و14 و15 في الشهر العربي يوم ايه اربع وخميس وجمعة اربع وخميس وايه جمعة يعني انتوا هتيجوا ان شاء الله الجمعة الجاية وانتوا ايه صايمين يبقى الحل بقى الجمعة الجاية لو ه- هتيجوا وانتوا صايمين ان انتم تتأخروا وتيجوا في نص الدرس ده ينفع ده احنا هنتكلم المرة الجاية عن موضوع رقيق جدا عن جهنم يا جماعة المرة الجاية لا ما تجيش ازاي ما تجيش ازاي ازاي لازم نفوق نفسنا ان شاء الله بإذن الله آه ولكن كل واحد وهو جاي آه يجيب معاه ايه سندوتشين سندوتش لنفسه وسندوتش للي جنبه يبقى يبقى انت كده اطعمت اخوانك وانت فطرت وبركه تعم علينا جميعا كل واحده منكم وهي جايه المره الجايه تيجي معاها ثلاث سندوتشات سندوتش ليها وسندوتش اللي على يمينها وسندوتش اللي على شمالها فيها مشكله ده يا جماعه ان احنا لولا ان احنا بنتكلم عن النار والله كنت قلت لكم نعملها dish party المره الجايه dish party دي يعني كل واحد يجيب معاه اكل يكفيه هو واثنين ثلاثه كمان بحيث ان احنا ناكل بعض ولكن الجو لا يحتمل والموضوع لا يحتمل فاحنا يعني كل واحد المره الجايه يجي يصلي المغرب هنا ان شاء الله باذن الله وهو معاه سندوتشين ثلاثه كده ليه وللي ايه وللي حواليه باذن الله سبحانه وتعالى ما تنسوش صيام 13 14 15 اخواننا عمو فؤاد تقريبا آه، مين اللي عامله دي بقى الب- اهداء من حفيدات رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملين مجله زكي مريوم عاملين مجله يا مريم ب- السفيره بتاعتهم يعني يعني هم باعتين مريم عشان تبقى سفيره عاملين مجله زي ما انتم شايفين كده الا حبيبي عاملين عنصر نسب النبي عليه الصلاه والسلام وعنصر هل تعلم بقى مين مرتعه النبي ومتى ولد النبي واين نزل الوحي وعاملين بنات النبي واولاده عليه الصلاه والسلام بس هم عاملين سته بس بس ليه مش عارف هو النبي كان له ك- وقف زينب وفاطمه ورقيه وام كلثوم ما شاء الله ده شاطرين قوي ربنا يحفظهم وعاملين هنا زوجات النبي عليه الصلاه والسلام يعني حلو الى حد كبير جدا طبعا تجمعه جميله جدا وربنا يبارك فيهم وربنا يحفظهم وبنقول لهم ربنا يبارك فيكم وتبقوا بجد حفيدات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يبارك فيهم طبعا ورشه عمو فؤاد دي ولا ورشه ال ورشه الاخوات تحت طب عايزين نشوف ورشه عمو فؤاد هتطلع ايه بقى الله يعينك حبيب قلبي سددكم الله اخواني اللهم نجنا من النار اللهم اجرنا من النار ومن حميم النار ومن زقوم النار اللهم اجرنا من سلاسل النار اللهم اجرنا من جهنم يا رب العالمين اللهم حرم اجسادنا على النار اللهم حرم اجسادنا واجساد اخواننا واجساد ازواجنا واولادنا وامهاتنا وابائنا واحبابنا على النار اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم اجرنا من النار ومن زنازين النار ومن حميم النار ومن غسلين النار ومن صديد النار ومن مهل النار ومن يحموم النار اللهم اجرنا من جهنم اللهم باعد بيننا وبين جهنم اللهم نجنا واجزنا من على الصراط يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك